أعزائي المسا- المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقتنا الجديدة أسئلة عن الإيمان آه، تكلمنا في الحلقات الماضية عن الناسخ والمنسوخ وأذكر ما قرأت في إحدى السور سورة يونس الآية 94 جاء كما يلي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ومعنا في هذا المساء أيضا آه، جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا لو سمحت أن تلخص لنا موضوع الناسخ والمنسوخ مرة أخرى كما آه، نكمل في هذا الموضوع
آه، هو الناسخ والمنسوخ يعني تغيير احكام ايات في القران ومش احكامه بس وتغيير حاجات كتير محو تبديل تغيير زي ما شفنا في الحلقات الماضيه نعم
آه، وجينا وصلنا احنا بالحقيقه لحد انواع الناسخ والمنسوخ كما حددها علماء الناسخ والمنسوخ في الاسلام نعم وقلنا انها ثلاث انواع النوع الاولاني هو ما نسخ حرفه وبقي حكمه يعني ايه حرفه نعم حرفه يعني النص بتاعه الكلام في القران ده اسمه الحرف او النص نسخ النص يعني غير موجود النص اتلغى النص وبقي حكمه حكمه يعني ايه يعني العمل بيه نعم فلسه بيشتغلوا بيه طب في آيات مش موجودة في القرآن ولسه بيشتغلوا بيها بحكمها اه مه.
زي مثل اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت الزاني والزانية نعم
يرجمان مه.
وعمر بن الخطاب قال الآية ديت كانت موجودة وأنا لولاش يقولوا عليا إن أنا زودت على القرآن كنت كتبتها بخط إيدي ولا زال يرجم الزاني والزانية نعم لا زالوا يرجمون الزاني والزانية النوع الثاني آه، والنوع الثاني هو بقى العكس مه.
ما نسخ حكمه وبقيت بقي حرفه نعم يعني الكلام موجود بس ما يتعملش بيه وده مثال ليه واحد نعم 124 آية في القرآن مه.
تتكلم عن المسالمة مه.
إن جنحوا للسلم اجنح لها نعم لكم دينكم ولي دين جت آية التوبة خمسة نعم وأن اقتلوهم
مه.
فلغت 124 آية ال 124 موجودين لا زالوا في القرآن بس مع إيقاف التنفيذ تيجي تقول له ما تعاملنا بال بالحسنى يا عم قال لا ده اتلغت اتنسخت ما فيش غير قتل لا تقبل الإسلام وتسلم يا تتقتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من أهل الكتاب حتى اللي كان بيسلمهم اتلغى طيب يبقى م- ما نسخ حرفه وبقي حكمه مه.
والعكس ما نك- نسخ حكمه وبقي حرفه.
وبقي حرفه نعم النوع الثالث بقى اللي احنا كنا وصلنا اليه وكنا هنتكلم فيه وهو ايه بقى؟ ما نسخ حكمه وحرفه يعني لا هو ايات موجوده في القران مه.
ولا بيعملوا بحكمها لحد النهارده أين ذهبت هذه الآيات؟
هو ده السؤال الكبير لما بنيجي بقى في الواقع نسأل علماء ال- الناسخ والمنسوخ بيقولوا لنا حاجات بصراحة يعني احنا عايزين علماء الأزهر يوضحوا لنا الأوضاع بتاعتها احنا بنقراها نعم وطبعا لما بقول حد من العلماء يوضح لنا مش يرد آه، كلمة وخلاص يعني يقول لا دي غلط لا يقول لا علشان كده احتراما لعقلية المشاهد يقولوا لنا غلط وغلط ليه وعشان ايه وهل هو منطق سليم ولا مش منطق سليم مش كده؟ فتصور حسيسي آه، قال الزهري في كتاب نواسخ القرآن لجمال الدين ابن الجوزي صفحة 33 نعم شوف القصة دي الغريبة الشأن بقى مهم.
عن النبي محمد نعم يقول لك أخبرني أبو إمامة أن رهطا من أصحاب النبي قد أخبروه أن رجلا منهم قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها سورة قرآنية افتكرها مهم.
فبالليل قام عشان خاطر يرتلها نعم فلم يقدر على شيء منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فين الآية نساها عمل ايه الصبح أتى إلى النبي في الصباح اللي بيحكي الكلام ده مين الزهري في كتاب نواسخ القرآن لجمال الدين ابن الجوزي يعني مش كلام احنا بنقوله هذا الكتاب موجود وممكن الاطلاع في عليه المكتبات نعم المكتبات فلما جه الصبح ليسأل النبي عن ذلك شوف يقول لك ايه جاء آخرون لنفس الغرض كانوا ناس موجودين وسمعوا الصورة وحفظوها وحبوا يرددوها تاني ما قدروش بخرت فجم الصبح برضه واتلموا كلهم يسألوا الرسول ثم أذن النبي فسألوه عن الصورة لما أذن لهم أنهم يتقابلوا كلمهم يكلموه فقالوا له إحنا الصورة بتاعت امبارح حبينا ن- نفتكرها فنسيناها فيقول كده الزهري في هذا الكتاب فسكت ساعة لا يرجع إليهم في- شيئا صمت ساعة تلاقيه كان بيفتكرها أو حاجة يعني. ثم قال نسخت البارحة مم.
نسخت البارحة لا الآية موجودة ولا حكمها موجود ولا هي معروفة لأنها نسخت وهم نسوها وأصبحت في خبر كان مم.
هو السؤال اللي بيهن على بالي اللي أنت قلته لي باستمرار يا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فين الآية دي مم.
فين في الحتة دي في الخبر ده مهم.
أبسط حاجة عارف في الرد يقولوا لك إيه مهم.
ابسط حاجه اللي تعودنا عليه يقول لك ايه هذا حديث ضعيف مم.
احادي مدلس مقطوع مرفوع ال 35 عله اللي في الاحاديث
فنحن نتساءل هل من إجابة موضوعية تجيب على هذا السؤال ومنطقي نعم
آه، عقب على هذا ابو بكر الرازي عقب ابو بكر الرازي على باب ما نسخ تلاوته وحكمه نعم نسخة تلاوي الحكم قال ايه الرازي قال انما يكون بان ينسيهم الله اياه ويرفعه من اوهامهم ويامرهم بالاعراض عن تلاوته وكتابته في المصحف مم.
فيندرس مع الايام ابو بكر الرازي قال الكلام ده فين ارجع الى كتاب الاتقان في علوم القران لجلال الدين السيوطي جزء 2 صفحه 26 الله طب امال ربنا كان مديها ليه مم.
لما بيرفعها وبينسيها لهم يعني علامات استفهام نعم
لو في احترام للعقل يبقى في اجابات مم.
واضح دي دي ده مثل نعم طب تعالى شوف بقى سوره الاحزاب تفضل اللي هي آية- السورة رقم 33 في المصحف العثماني نعم
شريك ابن عاصم نقل عن زر قوله قال لي أبي ابن أبي كعب أبي ابن أبي كعب كيف تقرأ سورة الأحزاب قلت 73 أهي دي اللي موجودة في المصحف نعم
قال والذي احلف به لقد نزلت على محمد وأنها تعادل سورة البقرة أو تزيد عليها عارف سورة البقرة كم آية؟ 286 286 آية نعم
سورة يبقى سورة الأحزاب كانت 286 آية وأكتر مم.
ما فضلش منها غير 73 الكلام ده موجود في كتاب التهذيب جزء 10 صفحة 42 إلى 44 تر- وبرضه في جمال الدين ابن الجوزي في نواسخ القرآن صفحة 33 ترى أين ذهبت هذه الآيات؟
رفعها الله أنساها ح- هيبقى الرد إيه؟
مم.
ما هي إجاباتها هتتقال إيه؟
مم. نحن نريد إجابة منطقي لهذا السؤال
حاجة ثالثة أصل الموضوع ده كبير قوي نعم كبير قوي والكلام فيه غريب غريب وعشان كده الراجل ده يقول لك انه كثيرون من المجتهدين يتفادون الكلام نعم الكلام فيه يقول لك كده وهو موضوع صعب ومعقد ده الناسخ المنسوخ يتحاشى الكثير من المجتهدين المسلمين الخوض في تفاصيله مم.
دروش نعم خدت بالك شهادة آه، عائشة عائشة ماذا قالت عائشة بتقول كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي حتى ما أتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نحصل منها إلا على ما هو الآن 73 آية الكلام ده موجود في جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 26 نفس المشكلة نعم
طب أدي يبقى عندنا النبي نفسه قال لك رفعت البارحة حاجات مم.
وسورة الأحزاب يقولوا كانت طولها كده وصفصفت على 73 نعم في بقى شهادة عمر ابن الخطاب يا سلام
قال عمر بن الخطاب لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله مم.
وما أدراك ما كله لقد ذهب منه قرآن كثير ذهب منه قرآن كثير شهادة خليفة من خلفاء الراشدين ولكن ليقل أخذت منه ما ظهر كلام غريب مم.
ده برضه في المرجع فين جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن جزء 2 صفحة 26
فأنت تقول هناك جزء من القرآن مفقود أين هو؟
خالي. ده شوف كمان يورد السيوطي عن عدي ابن عدي قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها قال أسقطت فيما أسقط من القرآن ده السيوطي بيقول كده
مم.
اسقطت ببساطه كده هذا شيء غير معقول صعب فين العقول اللي تفهم النهارده هم مش عايزين الناس تفكر ليه طب انت مش بتقدم دينك كامل مقنع للعقل وانت بتفتخر يا احبائنا المسلمين بيفتخروا ان الدين الاسلامي دين العقل صح نعم طب يكلمونا بالعقل في المواضيع ده مم.
طب انت عارف عثمان بن عفان نعم عارف المصحف بتاعه مم.
عارف التغييرات اللي تمت فيه برضه في تغييرات أيضا به. حدثنا حجاج ابن جريح أخبرني أبي حميدة عن حميدة بنت يونس قالت قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى قالت كان ذلك قبل أن يغير عثمان المصحف يغير عثمان المصحف وكلام معترف به في المراجع الإسلامية جلال الدين السيوطي كتاب الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 26 مم.
أمثلة غريبة يعني ما نسخ حرفه وحكمه ليس الخروج عن الموضوع ولكن أقف هنا في هذه أن الله وملائكته يصلون على النبي أليس بالحري أن الله يص... أن أن النبي يصلي إلى الله ليس الله يصلي على النبي
ها طبعا يعني لغويا ومنطقيا الصلاة هي صلة العبد بمولاه بالله ملهاش معنى تاني غير كده المخلوق إلى الخالق إلى الخالق نعم لكن طبعا عشان خاطر تبريرات الموقف يقول لك لا يصلي يعني يبارك مم. نعم
بس حاجات برضه الإنسان هيقبلها على مضض يعني مم.
لأن يصلي صلة صلاة صلة جاية من كلمة صلة نعم.
لكن تيجي يبارك دي تيجي منين من أنه مصدر في صلاة نعم يعني لو في احترام للعقل يبقى شيء جميل نعم
تعالى بقى لل- للي اتلغى حكمه وحرفه احنا حكينا اربع حاجات شوف الخمسه شهاده مسلمه ابن مخلد عن ابي سفيان الكلاعي ان مسلمه ابن مخلد هذا قال لهم ذات يوم اخبروني بايتين من القران لم تكتبا في المصحف فلم يخبروه وعندهم ابو الكنود سعد ابن مالك فقال ابن مسلمة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله نعم بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذين آووه ونصروه وجادلوا عنه القوم الذي غضب عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وهي غير موجودة بالقرآن الحالي الكلام ده ذكره جلال الدين السيوطي برضه في كتاب الإتقان في علوم القرآن في ذات الجزء وذات الصفحة مش مش غريب مم.
مش غريب أنا هكتفي في هذا الجزء أيضا مما كتبه الدكتور طه حسين
مم.
عقب الدكتور طه حسين على ما فعله عثمان ابن عفان بحرق المصاحف والآيات القرآنية التي نزلت طبعا معروف قصة عثمان بن عفان وحرق نعم.
المصاحف لأن كان في سبع قراءات سبع مصاحف نعم
عثمان بن عفان لما لقى القبائل هتتقاتل من أجل اختلافهم وابن مسعود قال إن فيهم 1700 اختلاف بينهم وبين بعض مم.
فجاب ست مصاحف حرقهم وخلى واحد فالدكتور طه حسين بيعلق
مم.
بيقول ايه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القران على سبعه احرف اهو الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله كلها كاف شاف نعم وعثمان حين حذر ما حذر من القرآن وحرق ما حرق من المصاحف إنما حذر نصوصا أنزلها الله وحرق صحفا كانت تشمل على قرآن أخذه المسلمون عن رسول الله حرق مم.
وحذر استخدام ايات ويكمل يقول ايه وما كان ينبغي للامام ان يلغي من القران حرفا او يحذف نصا من نصوصه وقد كلف كتابه المصحف عثمان بن عفان مم.
كلف نفرا قليلا من اصحاب النبي نعم وترك جماعه القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه مم.
وجعل إليهم كتابة المصحف ده مأخذ ومن هنا نفهم سر غضب ابن مسعود فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس للقرآن نعم وهو فيما يقول قد أخذ من فم النبي سبعين صورة من القرآن ابن مسعود مين اللي كانت اللي اللي است- وهذا ابن مسعود استبعد عن الموضوع تمام مم.
هذا الرجل بكل علمه وكل حفظه استبعد نهائا وجابوا مين واحد اسمه زيد ابن ثابت يقول كده لم يكن زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن قد بلغ الحلم بعد يوم ما ابن مسعود كان حافظ سبعين آية مم.
ولما قام ابن مسعود يعترض عفوا ما معنى بلغ الحلم
آه، يعني ما بلغ شبش يعني الرشد.
ما بقاش الرشد آه، آه، ما كبرش يعني نعم.
كان لسه عيل يعني زي ما تقول كده ابن مسعود كان حافظ نعم.
وده كان لسه عيل نعم مش كده؟ ابن مسعود اعترض ولما قام ابن مسعود يعترض على الامر رافضا تحريق صحف القران انا لسه كل ده بيتكلم في كتابه الدكتور طه حسين نعم
ده في الكتاب بتاع الفتنه الكبرى نعم
آه، الجزء الاولاني صفحه 160 الى 183 ذاكر هذا الجمال نعم
يقول لك ولما قام ابن مسعود يعترض على الامر رافضا تحريق صحف القران عمل له يا عثمان مم.
اخرجه خارج المسجد اخراجا عنيفا وضربت به الارض فدقت ضلوعه صعب صعب وعشان كده فقدوا صور كتير وايات كتير مم.
زي ما شفنا بالظبط كلام غريب وصعب القبول أيضا ولا يسعني إلا أستنتج أنك تكاد تقول أو يفهم من كلامك أنك تطعن في القرآن والإسلام والمسلمين
يعني ما الحكايه ما تتاخدش بالصوره دي مم.
يعني مين انا عشان اطعن في القران والاسلام والمسلمين اولا الامر اللي انا باكده باستمرار انا بحب الانسان المسلم كل المسلمين نعم ليه لانهم خلقه الله وصنعه يديه مه.
ولهم قيمه امام الله نعم كل انسان الله بيحبه فاحنا بنحب احبائنا المسلمين بس كمان بنحب انهم يبقوا يعرفوا الحقيقه نعم
مش طعن و- وهجوم اولا نحن لا نتبع لاي هيئه ضد الاسلام لا عالميه ولا محليه لكن يدفعنا الحب فقط مم.
لخلاص الاخ المسلم عشان خاطر يعرف طريق ربنا ماذا تعني بخلاص المسلم
خلاص المسلم ما هو الانسان يوم ربنا ما خلقه خلقه في ابدع صوره ومثال نعم في الطهر والقداسة والبر والنعمة نعم ولكن عندما أغواه الشيطان فأهبط من الجنة مه.
آدم وحواء نعم وقال اهبطا منها جميعا يعني أنتم وذريتكم بحسب تفاسير القرآن مه.
أنا بتكلم إسلاميا دلوقتي نعم
صار الإنسان مطرود من الحضرة الإلهية مفصول عن الله لكن سؤالي إليك آه، جناب القمص أن تعطينا إجابتك كشخص مسيحي الآن
أه، أنت إلى- تريد أن توصل آه رسالة إلى المسلم ما هي هذه الرسالة؟
ما هي برضو نفس الشيء يعني نعم إن الله خلق الإنسان في صورته ومثاله نعم وبعدين الانسان اخطا فطرد من حضره الله انفصل عن الحياه انفصل عن الله انفصل عن الحياه نعم.
فاصبح تحت حكم الموت نعم انسان ميت بسبب الخطيه الخطية نعم ان هو اخطا فعصى مم.
فانفصل عن ربنا فيش نعم.
طاعه نعم
الله في محبته خلق الخليقه دي ما يسيبهاش تهلك نعم
بحبه عايز يخلصها ويرجعها تاني الى طبيعتها الاولى نعم
فكانت خطه الفداء نعم خطة الفداء أن أتى السيد المسيح مولودا من العذراء مريم مه.
ليتمم فداء البشرية نعم ليموت عوضا عن البشرية هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نعم اللي بيقبل المسيح بينال حياة أبدية طيب يقبل المسيح إزاي والقرآن بيقول له إن النصارى كفرة والإنجيل متحرف مم.
فبيقفل الباب ويعيش الإنسان المسلم لا هو شبعان بدينه ولا هو لاقي حاجة تشبعه
فأكاد أسمع تقول أن في كل إنسان احتياج المخلوق يحن إلى الخالق فكيف أرتب هذه العلاقة مع الله مهم. بالظبط كده وبعدين ربنا عمل كل حاجه فضل على الانسان هو يقبل خطته نعم يعني الله عمل كل شيء لان الانسان ما يقدرش يعمل كل شيء اي حاجه يقول لك بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله يعني الانسان بيدور على خلاص نفسه على راحه نفسه مم.
لان طالما الانسان بعيد عن ربنا فيش سلام نعم لا سلام قال الرب للاشرار نعم سلام فقط لما يتصالح مع الله مم.
والله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه نعم غير حاسب لهم خطاياهم كلام جميل فالمسيح مستعد يغفر خطية الإنسان مم.
لما يقبل فدائه يغفر له نعم قال على الصليب كده اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون نعم فالباب مقفول في وجه أخويا المسلم مه.
فمش لا, لا الإسلام بيشبعه ولا بيرد على تساؤلاته وفي نفس الوقت قافل عليه الباب إن هو ينال نعمة الخلاص والراحة والسعادة الأبدية نعم فعشان كده بقول له اسأل اقرا القرآن بعمق والتفاسير بعمق والأحاديث بعمق واسأل المشايخ واوصل إلى نتيجة وحل لأن حياتك الأبدية أثمن من أنها تضيع هدر دور على ربنا شكرا جزيلا أنت تقول أن الدين لا يوصل إلى الله لكن الإيمان هو الذي يوصل إلى الله شكرا جزيلا الإيمان من خلال الدين نعم.
لأن الدين بيقدم لنا الإيمان نعم لكن مش الدين اللي هو شوية تنظيمات نعم لا الدين بيقدم لنا الإيمان ويقدم لنا الله وبيقدم لنا النعمة نعم فابحث عنها لتسعد أبديا شكرا جزيلا أحبائي المشاهدين سمعنا أن الله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون مرة أخرى نشكركم إذ زرتمونا وزرناكم في هذه ال- ال- الحلقة ولنا لقاء آخر نرحب بجميع أسئلتكم آه، التي نستط- آه، تستطيعوا أن ترسلوها لنا عن طريق العناوين المذكورة على الشاشة شكرا وإلى اللقاء ونعمة الله تكون معكم جميعاً
آمين